بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عاوز أكلمكم عن موضوع أعتقد أنه مهم اسمه التلمذة والتغيير التلمذة والتغيير بخصوص التلاميذ والكلام ده كنا زمان في المدرسة نحب المادة اللي نحب أستاذها معرفش ده ماشي لغاية دلوقتي ولا التعليم باظ برضه فيعني ما نعرفش الأوضاع دلوقتي إيه بس كنا زمان لو أستاذ العلوم حلو نحب العلوم أستاذ الإنجليش حلو نحب الإنجليش وأستاذ مش عارف المواد بايخ ما نحبش المادة بتاعته ففي مبدأ مهم أنه عشان تتغير لازم يبقى فيك فوق منك أستاذ وتحبه وعلى قد ما تحبه على قد ما هتاخد منه ده الأساس للحياة الروحية افتكروا ان اخر وصية قالها المسيح لانتشار الكنيسة اذهبوا وايه وتلمذوا فكرة التلمذة دي فكرة اساسية جدا قبل تعمده وتعلمه وبتاع تلمذه لانه استاذ وتلميذ او معلم وتلميذ العلاقة دي هي اساس اي تغيير انتوا لو لاحظتوا اي تغيير حصل في حياتكم غالبا حصل لارتباطك بشخص حبيته فالشخص ده فرق فيك فابتديت ايه تتعلم منه حاجة وكتير مسأل خادم اقول له ايه اللي خلاك تبتدي خدمة يقول لي زمان وانا في مدارس الاحد كان في خادم خدمني عمل معايا الموقف الفلاني طب فاكر له دروس يقول لي لا مش فاكر له دروس انما الموقف ده انا ما انساهوش يبقى واضح ان الدروس مش بتقعد لكن الشخص بيقعد وده اللي عمله المسيح له المجد تلاحظوا انه كلمة تلاميذ كتيرة قوي في الاناجيل بتاعتنا لان المسيح له المجد قبل ما يكون مخلص كان معلم الخلاص ده خد اخر مرحلة في حياة ربنا يسوع اللي هو الفداء انما قضى ثلاث سنين كلها رسالته الاولى هي التعليم او التلمذة وبالتالي كل مسيحي مننا لازم يبقى له رسالة في التلمذة ولازم يبقى تلميذ نجيب عشان يبقى معلم شاطر افتكروا بقى ان التلمذة اساس الحياة الروحية ده اول مبدأ عاوز اقوله ولو الواحد فينا فقد التلمذة فقد معاها الحياة الروحية وده اللي بيزعجني لما الاقي خدام منكم بيخدموا من منازلهم لانه بحس انه ايه ما هو اجتماع الخدمة معمول عشانكم فكونك ما عدتش محتاج تتعلم دي خطر معناه الحياة الروحية بتاعتك وقفت طبعا أنا مش بنكر إن في ناس بتتابع على النت عشان غصب عن ظروفهم لكن في بعض الناس مصرة إنها إيه تنزل خدمة دون أن تتعلم خطر لأن ده معناه حياته الروحية مهزوزة أو بتنزل وعطاؤه أكيد بيتأثر عطاؤه الروحي ممكن يتلخبط ربنا يسوع له المجد مرة قال احملوا نيري عليكم وإيه تعلموا مني يبقى واضح هو نفسه يعني قالها بشكل صريح اتعلموا مني ما تقالش اتعلموا على كلامي لا التلمذة الأولى على الحياة مش على الكلام مش على الوعظ يعني بطرس تفتكروا مثلا انه لما قوم طبيسة قومها زي ما المسيح قوم طبيسة بس بتاعت المسيح كانت صغيرة قوي 12 سنة وطبيسة اللي قامت على ايدين بطرس كانت عجوزة انما بنفس السيناريو بالظبط يبقى الموضوع ما كانش مجرد محاضرات بيقولها ربنا يسوع لا كانت عشرة وكانت تلمذة ربنا يسوع في يوحنا 13 قال أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك خلي بالكم حط معلم قبل السيد إن كنت وأنا السيد والمعلم هو أوريجينالي سيد لأنه الخالق لأنه ربنا قد غسلت أرجلكم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا أذكر خادم في مرجرجس على الآية دي يمكن حكيتها لكم زمان كان يجي كل جمعة اللي قبل خميس العهد أو اللي بعده يعني مرتبطة بخميس العهد وبعدين كان بيدي ابتدائي فكان يعمل حركة غريبة أوي كان بيدي تانية ابتدائي أو تالتة ابتدائي وكان ساعتها كل يعني المدارس زمان يعني كانت الجزم كلها يسودا يبني يعني ما كانش في بقى الكوتشي والكلام بتاع اليومين دول الخادم ده راح السما عشان كده بتكلم عنه كان يجيب ورنيش اسود وبني ويقعد على الارض في الفصل وكانوا العيال يفرحوا قوي باللعبة يلاعوا الجزم والاستاذ يلمع لهم الجزم وبعدين يقف يحكي لهم ربنا يسوع عمل ايه يوم خميس العهد فمرة واحد من ولاده قال لي بعد سنين قال لي شوف لو نسيت كل الدروس اللي خدتها طول عمري في مدارس الأحد مش ممكن هنسى منظر الخادم اللي قاعد على الأرض وابتسامته الحلوة وعمال يعاكس فينا وبيخس... بي... بيلمع لنا الجزم الرسالة دي أقوى من الدرس ليه؟ لأنها رسالة حية لأنه منظر لأنها فيها روح الموضوع مش وعظة ولا جملة لا الموضوع موقف موقف ما يتنسيش أول مجال للتلمذة الإنجيل أول معلم لينا أساسي الإنجيل إنجيل بالنسبة لنا هو المسيح ليه؟ إنجيل كلمة الله والمسيح كلمة الله أنا مش شايف ربنا يسوع بعينيا زي ما بطرس كان شايفه ومتى بس لما بقرب من الإنجيل الإنجيل بيفتح عينيا فبقدر أشوف المسيح تاني لما بقرا الإنجيل كويس الإنجيل بيخليني أعيش بالظبط اللي كان عايشه متى ومرقس ولوقا ويوحنا وبطرس واندراوس وعشان كده كل ما تزود علاقتك بالإنجيل كل ما توصل تبقى قاعد جنب المسيح حاضر الموقف حاضر نازفة الدم وحاضر الخمس خبزات وحاضر المركب وحاضرها وبالتالي اللي لقطوه التلاميذ تقدر تلقطه اللي خدوه المسيح التلاميذ من المسيح تقدر تاخده تقدرش تقول يا ريتني كنت معاهم الاناجيل بترجعك 2000 سنه وتعيشك معاهم الانجيل قادر انه يعمل فيك كده وعشان كده الكنيسه وقت قرايه الانجيل تقول لنا اقفوا قفوا بخوف وعيشوا اللحظه العظيمه دي بالذات مع قرايه الانجيل إذا كنا ابتدينا وقلنا على قد ما تحب أستاذك على قد ما تتعلم منه على قد ما تحب الإنجيل على قد ما تتعلم منه في فرق تلميذ عن تلميذ بفرق علاقته بالكتاب اللي بيحب الكتاب قوي وبيدخل جواه وبيعيش فيه بيشرب اللي شربوه بالظبط التلاميذ عبر العصور علمنا بولس لما اختار تيموساوس كان في سر ورا الاختيار أتاري تيموساوس ده أمه وجدته مذاكرين كتاب كويس أوي فحفظوا تيموساوس وهو طفل الإنجيل حببوه في الإنجيل قال له إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة من صغرك القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان اللي في المسيح يسوع عشان كده تلمذة الطفل على الإنجيل في منتهى الخطورة يا جدات يا أمهات يا أباء ادوا وقت مع أولادكم للإنجيل لأن الطفل اللي هيتزرع فيه الإنجيل بدري هيطلع خادم أحسن مننا كلنا ما نستخسرش الوقت في الإنجيل مع أولادنا وأحفادنا ده اللي هيقعد لنا يطلع أحسن مننا إحنا في أصفار بنفتحها على كبر كأنها طلاسم طب ده خطأ مننا مجال تاني للتلمذة هو التاريخ التاريخ مدرسة مفتوحة للي يحبه وطبعا أقصد بالتاريخ مين لتاريخ الكتاب المقدس مش بس الأناجيل الأربعة أو الرسائل لأن التاريخ بيحكي لك قصص عمل الله مع الناس طب ما هو ربنا هو هو والناس هي هي وعشان كده تلاحظوا اللي يدرس منكم أي شخصية في العهد القديم ويغوص فيها يتلمذ يطلع بمعاني عميقة جدا ممكن تفرق معاه طول العمر يعني أنا منساش واحد مرة قال لي بعد ما عملت صلواتكم عملت كتاب يعقوب الفخار في يد الفخاري قال لي أنا شايف نفسي يعقوب كان قرأ الكتاب وقال لي الكتاب ده فرق معايا لأني أنا شايف نفسي ربنا بيعمل فيا كده بالظبط أنا يعقوب اللي كنت بعيد قوي وعنيد قوي ولئيم ومكار وذكي وبوصل للي عاوز أوصل له في الآخر الدنيا باظت واضطريت أصرخ وأقول له الحقني ولما ابتدى يلحقني بقيت أتغير ومع بداية التغيير بدأت الألم تكتر إنما أنا مش ندمان أنا شايف نفسي سيناريو يعقوب بيحصل في حياتي إذا دراسة التخ... التاريخ مدرسة يا ترى أنت أقرب ليعقوب ولا لإسحاق ولا لإبراهيم ولا لداوود ولا لا تكونش شاول الملك وقعتك بيضة ولا تكون يهوذا اللي حاسب يعني انت التاريخ بيعرض لك انواع من البشر كلهم اتقابلوا مع ربنا ولهم حكاية مع ربنا طب انت حكايتك ايه اقرب حكاية ليك ايه تاريخك انت هيمشي على انهي خط من دول اذا قصة مهمة قوي لانك تقدر تلاقي نفسك في قصة تقول بس ده راكب عليا ده ده ينفع معايا قوي النوع ده لان ده انا ماشي معاه لما يوحنا الرأي دخل السماء واتفرج لقى كل الناس لابسة أبيض بس الناس اللي شايفها دي على فكرة يعتقد فيهم عهد قديم وعهد جديد وطبعا فسأل مين دول فقال له أنت اللي عارف قال له هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وبيضوا وغسلوا ثيابهم في دم الخروف في خط عام في التاريخ مثلا ما فيش حد هيوصل للسماء إلا لما يتعب لكن التعب مش واحد ما فيش تعب زي التاني طيب ما هو درس مهم قوي لو ذاكرت التاريخ كويس هتبقى تلميذ واضح وهتقبل اي تعب يجيلك وهتفرح بيه وهتمسك فيه وتقول ده هو ده عربون دخول السماء تعب ده ده من غيره ما وصلش لأن الشهادة الأساسية لكل اللي عبروا ودخلوا السماء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة ايه الضيقة بتاعتك يا ابونا ابراهيم ملطوع في الصحراء خمسين ستين سنة في الشمس منقوع مستني الولد يجي بعد 30 40 سنة ايه مشكلتك يا اسحاق كل ما احفر بير ياخدوه مني عشت مظلوم حياتي ايه مشكلتك يا يعقوب آه مراتي راحت مني وابني راح مني واتعميت واتذليت و... ايه مشكلتك يا يوسف بقيت عبد وبقيت مسجون وبقيت ايه مشكلتك يا داود هربان في... ما فيش واحد منهم ممكن تلاقوه دخل السماء الا ويقدر يقول انا جيت من الضيقة العظيمة جديد وقديم طب ما التاريخ بيقول كده لو انت تلميذ للتاريخ لو بتدرس تاريخ الكنيسة كمان وتشوف عظمة الأباء والشهداء والأبرار مين فيهم ما تعبش مجال ثالث للتلمذة مجال الطقس برضو بقول لكم اللي يحب التاريخ يستفيد منه قوي اللي يحب الإنجيل يستفيد منه قوي اللي يحب الطقس يستفيد منه جدا يمكن أنا مقصر مش بديكوا دروس طقس كتير إنما الطقس ده عبارة عن يعني خلط الإنجيل بالتاريخ بالعقيدة في شكل عملي يعني شوف أي طقس تلاقي مثلا أبونا طالع يبخر جوه القداس يقول لك دي دورة البولس ليه أصل بولس لف العالم طب ما دي حتة تاريخية بيقول إيه بيقول يا رب افتح دماغهم افتح مخهم عشان يسمعوا ويقبلوا وهو بيصلي في سره طب ما دي حتة من الإنجيل والشماس في الوقت ده بيقرا البولس عليكم اذا الحركة الطقسية دي مدرسة ان انا لازم امزج الاستماع بالصلاة وفي بخور طالع في قديسين عمالين يصلوا يا رب يفهم يا رب يفهم واخدين بالكم ده عليكم طب بحيث ان لو الواحد فينا فهم طب ما هيتغير فتلاحظ انها حركة طقسية بسيطة تجمع بين البخور والقراية والصلاة انما مليانة عمق فيها تلمذه يبقى انت تطلع متعود لما تقرا لازم تصلي وانت بتقرا ولما تصلي لازم تقرا وانت بتصلي يقول إذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم أهو الطقس ده مسلم حتى احنا في لغتنا ككهنة وشمامسة نقول لك استلمت دي ما نقولش خدتها لا نقول استلمت استلمت اللحن ده استلمت الطقس ده اتعلمته يعني ولا لا وحتى في الكاهن في الأربعين يوم يقول لك بيسلموني القداس يعني ايه بيقعد اول عشر ايام يسلموه حتة حتة هيقولها ازاي ويعملها ازاي يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في اورشليم ليحفظوه مجال رابع للتلمذة الاب الروحي او اب الاعتراف مينلي او المرشدين عموما يعني امناء الخدمة ممكن يصلحوا كمرشدين شخص روحاني تحب تروح تقعد معاه او تحب تتفرج عليه تتعلم منه هنا برضو ده تلمذة ليه الأب الروحي صورة مصغرة من المسيح أو أي مرشد كده بيحاول يقلد المسيح فإذا كنت المسيح بعيد عن تخيلك طب يمكن ده يقرب لك الصورة شوي يقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح طبعا لما يكون أب اعتراف شايف عياله مطيعين ده شيء مفرح ليه كل ما أقول لواحد حاجة يروح يعملها يا سلام كان في حد غلب يفعل ذلك بفرح ليه لأن التلميذ المطيع مريح طبعا مفرح لربنا وللإنجيل وللكاهن ولكل حد لا آنين طبعا في واحد يخلي الواحد يئن لأن مهما قال ما بيعملش لأن هذا غير نافع لكم غير نافع ليك ما تتعلمش من أبوك غير نافع ليك أنك تسمع وتعدي الكلام غير نافع ليك أن يبقى حواليك ناس حلوين ممكن تتعلم منهم وتقعد تبص على أخطائهم يبقى أنت مش عاوز تتعلم لأنه أظن أن ربنا يسوع لو وقفنا في يوم من الأيام نقول له ما هو كمان الصبر ده كان صعب يقول لك تعالى أقول لك على عشرة كانوا في حياتك كانوا زي أيوب ويقول لك أسماء أنت عارفهم كويس تلاقي نفسك مالكش حج تقول له فعلا يا رب كان عندي جار كان ممكن أتعلم منه الصبر وكان عندي مرشد كان ممكن أتعلم منه كذا أنا اللي ما اتعلمتش برضو معلمنا بولس يقول كونوا متمثلين به كما أيضا بالمسيح إحنا كخدام حقنا نركز على المسيح ونقلده نتمثل به واللي بيبص علينا حقته يبص علينا عشان يشوف المسيح اللي فينا فبقت المسؤولية علينا مضاعفة عليكم انتوا كمان كخدام المخدوم البسيط اللي في قرية ولا منطقة عشوائية الخادم اللي جاي له هو مثل للمسيح لو بيزعق يبقى المسيح بيزعق بس المسيح ما بيزعقش شوهت الصور لو أناني يبقى المسيح أناني بس المسيح مش أناني لخبطت له الصورة ليه لو طيب يبقى المسيح طيب والمسيح طيب لو بشوش يبقى المسيح بشوش والمسيح بشوش فاهمين أنا عاوز أقول إيه فخليكم حاسين بالمسؤولية كتلاميذ وكمعلمين نقطة كمان مهمة الفرح بالتلمذة الإنسان اللي فاهم بيبقى ما يصدق يلاقي تلميذ يعني أنا منساش زمان كنا بنوزع فصول مدارس الأحد وبتاع وبعدين في فصل عرف إن الأستاذ فلان معاه واحد من أساتذته من خدامه الهيصة والخبط فرحانين جدا ليه هم حابينه من السنة اللي قبلها وخايفينه يسيبهم وهم بيحركوا الخدام فرحانين قوي ان ده هيستمر استاذهم ليه بيحبوه وبيحبوهم وفارق معاهم فالانسان اللي فاهم التلمذة الصح يفرح بالتلمذة يبقى فرحان قوي بقيمة وجود معلم في حياته او خادم في حياته تبقى حريص على الامين اللي معاك لانك بتاخد منه حاجات كتيرة حلوة حريص على الزميل اللي معاك برضه في فضائل لسه مش عندك حريص على أب اعترافك حريص على طبعا كتاب إنجيلك كنيستك وطقسك اللي يبين لكم قوي فرح التلمذة ده حكاية القديس أليشع النبي إيليا ربنا قال له روح اختار أليشع بعد الحادثة بتاعت إيزابل ولما راح الجبل والمسيح ظهر له وقال له اذهب راجعا قال له تختار أليشع ربنا اختاره له دونا عن كل شباب اليهود في الوقت ده إنما إيليا كان شخص حسه كده زي الرهبان الناشفين بتوع زمان ما, ما يدلعش وما ي... ما يطبطبش أبدا بس طبعا أستاذ فبيقولوا رجع ناحية القرية بتاعت إليشع هو ربنا قال له تختار إليشع ووجد إليشع بن يشافات يحرث يحرث و12 فدان بقر قدامه معاك يعني لسه شغل كتير قوي وهو مع الثاني عشر فمر إلي بي وطرح الرداء الظاهر الحركة دي كانت معناها شيل بدل شال يبقى ايه بقى تلميذ فاهمين الفكرة زي مثلا واحد يشيل الشنطة اللي شايل الشنطة ده بقى ايه الصبي واخدين بالكم فقام رمى ما هو إليه ما عندوش شنطة ما عندوش حاجة فرمى الرداء عليه فبدل رمى الرداء عليه فهمها على طول انه ايه شيل يبقى هفضل شايل على طول شايل لك الرداء ترك البكر وركض وراءه قام ساب كل اللي في ايده وجري وراه وقال له اروح بس ابوسهم ابوسهم ده ايه تبوس ده ايه احنا عندنا شغل العيال ده فقال له روح روح انتهروا بشده يا شيخ روح يعني زي اللي ايه جت غلطه هات الرداء فماذا فعلت لك كأنه مش مش بيقول له لا ده أنا اخترتك وماله وروح وتعالى لا فيش محايلة أبدا ف لما فهم بقى ان ايليا ناشف كده لا راح شاف اهله ولا بتاع قام مسك البقرتين ذبحهم وعمل المذبح من شويه الخشب بتاع المحرات وبقى فرحان جدا يقول ايه وعمل وليمه عمل حفله كبيره قوي انه هيسيب شغله ويبقى ايه تلميذ ايليا طب ده ايليا ده هيضيعك ده ايليا ده هياخدك الجبل ده ايليا ده ما بياكلش ده ايليا ده ملوش مكان ينام فيه ده ايليا ده شخص محدش عارف له اول من اخر ولو كفايه ان انا ابقى تلميذ ايليا شوفوا كان فرحان قوي لان ربنا كان كاشف قلب اليشع وعارف ان جواه استعداد حلو قوي وكان عارف انه هيفرح وطبعا استحق التلمذ وصار اليشع الرجل الثاني بعد ايليا فهنا هو استحقها لانه فرحان بيها هل الواحد فينا فرحان بالكنيسه فرحان بالاجتماع فرحان بالانجيل وهو بيقرا فرحان بالدرس وهو بيحضره فرحان بمجموعة الخدمة اللي بيخدم معاها وفرحان بروح التلميذ الشاطر اللي بيتعلم قال له اذهب راجعا حتى لما انتهر وقال له روح امشي هتثبت ولا مش هتثبت في التلمذة لو جت ظروف ناشفة لو حد شد عليك تسيبها لهم طب انت الخسران النهارده احنا كأباء اعتراف بن بنطبطب لحسن يزعلوا العيال عشان حد يسيبنا ويزعل وانت كأمين خدمة لازم تطبطب لحسن الخدام يتفش انما الحقيقة لو انت فاهم التلمذة بصراحة انا شفت امناء خدمة وخدمات زمان انا مش عجوز يعني لكن شفت بعض الخدام والخدمات يعني احنا مرفهين تماما كاهن يمسك الخدام بتوعه يعني يغسلهم تمام وشهم في الأرض ويكملوا زي العساكر والأمين يعني يمسك أي خادم ما يحضرش يقعده شهر ما يدخلش فصل لمجرد إنه ما حضرش ويبقى الخادم هيموت إزاي ما حضرش وإزاي ما دخلش فصل مش يلوم الأمين أصل الأمين قاسي قاسي ده إيه روح بيتكم مش عاوزينك فهنا اذهب راجعا يعني روح بيتكم ما كنتش هتشتغل الشغلة دي مش عاوزينك فطبعا الشدة دي بتطلع جبابرة انما طبعا احنا ما بنعرفش نعمل كده في لقى خمسة ربنا يسوع لما يعني عمل المعجزة بتاعة السمك مع بطرس بطرس ساب كل حاجة ومشي ورا المسيح وابتدى يحب التلمذ بقى يعشق المسيح والشغل معاه احنا في اشخاص في حياتنا ساعات يرموا ردائهم علينا بس احنا ايه بنرجع لهم الرداء مشكورين يعني يعني واحد يقول لك تعالى ساعدني في دي دي فرصتك تساعده وتتعلم منه لا متشكر خد حاجتك وامشي وتضيع فرصتك في ناس ممكن تطلب مننا خدمات يكونوا مش محتاجيننا قد ما محتاجيننا نتعلم في فرص تلمذة في حياتنا بنضيعها من ايدينا في مريض ممكن يعلمك سكة السماء تستخسر تشير الرداء عنه وتوفر مجهودك وتضيع على نفسك مدرسة في الحكمة والصبر والمحبة وتطلع براها الحب دايما ورا التلمس بقدر ما تحب المدرس إن كان الكتاب أو الكنيسة أو الكاهن افتكروا ثلاث كلمات كتاب كنيسة كاهن أهم ثلاث مدرسين على قد ما تحبهم على قد ما تتلمس بسرعة وتجري بسرعة لما شفنا إيليا وأليشع في آخر حياتهم أصل من أجمل أمثلة التلمذة في كتاب إيليا وأليشع إليشع لزق له لزقة ما كانش راضي يسيبه أبدا فاكرين لما درسنا الملوك يقول له خليك هنا أنا هروح مش عارف البلد التانية قال له حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه إيدي على إيه رجلي على رجلك إيدي على إيدك مش هسيبك أنا مش هسيبك وبعدين فضل يسوحه كده ويبعته ويبعته وهو ما بيتبعتش لازق له واتاري قايل له قبل كده اصلك لو فضلت لازق لي هتاخد اللي انت عاوزه هي دي التلمذه لو فضلت بروح التلمذه مع ان اليشع كبر واليشع قديس عظيم لا فاكر انه كبر ولا فاكر انه قديس هو كل اللي فاكره ابويا ابويا تفكرني بحكايه يحكوها عن الانبا انطونيوس والقديس بولس البسيط أن القديس بولس البسيط طلع التلمذ على أنبنطونس وكان راجل كبير والبعض بيقول كان أكبر سنا من أنبنطونس إنما طلع قال له رهبني قال له ده أنت كنت متجوز زمان وبتاع فضل لابد له قال له خلاص ترهبن من غير رهبنة ولا بتاع كده خد لك القلاية اللي جنب دي وصلي وخلاص وقال له لما تشوفني بعمل حاجة أعمل زيها وكان بولس ده بسيط جدا فبيقلد عمياني كده راحوا مجموعة واخدين واحد عليه روح شرير طلعوا لغاية الجبل عشان يشوفوا أنبا أنطونيوس فأنبا أنطونيوس قال لهم إيه بحكمته انزلوا لأبونا بولس قولوا له أبوك بيقول طلع الروح الشرير فنزلوا لأبونا بولس بيقولوا له أبوك أنطونيوس بيقول طلع الروح الشرير قال لهم ما قالكوش يطلعوه إزاي هو كان بسيط ما يعرفش فقال له اطلع فضحك الشيطان ضحك عليه قال له انت خيبان هتطلعني قال له طب بيطلعوك ازاي فضحك تاني قام عمل حركة ومنتهى السذاجة وقف في الشمس وحط صخرة فوق راسه وقال له أبوك أبويا قال لي تطلع يعني تطلع يا هتطلع يا هموت لأني أنا بسمع كلام أبويا فأنا واقف في الشمس والصخرة فوق راسي شايلها على قد سذاجته يا انا اموت يا انت تطلع بس مش هرجع تاني كلمة على ابويا ابويا قال تطلع يبقى تطلع مش قال لا ده انا معرفش لا وخدها بقى كبرياء وكرامة وتواضع لا لا هو قال كده يبقى كده طبعا الشيطان اتحرق وطلع قدام البساطة والتواضع ده كله آه الحب ورا التلمذة شوفوا لما إليشع كان بيوزع إليه بي بيودع إيليا هتف الهتاف الجميل لما قال له ايه يا أن يا ابي يا ابي يا مركبه اسرائيل وفرسانه يعني شايف ابوه ده حاجه غاليه قوي نسي ابوه الجسدي ونسي كل حاجه وحاسس ان ده ابوه اللي ما يقدرش ينفصل عنه فكان وداع مؤثر جدا قال له انت كل قوه اليهود فيك على فكره دارت الايام واليشع وهو بيموت الملك قال له نفس الكلمه دي اليشع وهو بيموت جه الملك يودعه وقال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسان لأن الملك كان بيتلمز على أليشع آه ربنا يسوع في متى عشر يقول إيه يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعلزبول كان بالحرية أهل بيته يعني إيه لما التلاميذ الظاهر كانوا هيسمعوا لهم كلمتين بايخين قالوا لهم قال لهم إيه مش أنا اتشتمت وقالوا عليا شيطان كتير عليكم لما يشتموكوا مالكم يا ولاد فيها ايه يعني اذا كنت انا معلمكم وسيدكم واتشتمت ما تتشتموا حصل ايه طبعا دي التلمذة الصح ان كل موقف يحصل في حياتك تربطه بالمسيح تقول ما هو اتشتم وسكت اتشتم واسكت ما هو حصل كده معاه طب وماله ما يحصل معايا كده فيبقى مخك دايما جايب معلمك حصل له ايه طب وعمل ايه تعمل زيه كمان في التلمذة صدقوني حتى المنهج الروحي بتاخده من أبوك الروحي يعني أنتوا عارفين أن إيليا مثلا كان يتميز بشعارات منها أشهرها حي هو الرب حي هو الرب اللي يدرس حياة أليشع تلاقي إيه دي بقت اللازمة بتاعته برضه زي ما أبوه يقول هو يقول وما يعرفش غير اللي خده من أبوه فبقى أبوه حي هو الرب هو كمان حي هو الرب أبوه ما كانش يملك غير الرداء إليشع بعد كده ما بقاش يملك غير الرداء الرداع بتاع إيليا اللي راح لأليشع هو اللي يشق البحر يقول لما رآه بنو الأنبياء في أريحة قالوا قد استقرت روح إيليا على أليشع لمجرد إيه نفس الروح نفس الحركة نفس الكلمة فعلى طول حسوا انه نفس الشخص هو ده الغرض بالتلمذة ان المسيح يطبع صورته فينا بالتلمذة انت لو تلميذ شاطر تتنقل صورة المسيح عبر الاجيال بالروح القدس وتنطبع عليك تبقى ايه روح مش روح ايليا بقى روح المسيح باين عليك يبقى اللي يشوفك كأنه شاف بولس وبطرس ومرقس وبتاع نفس الروح فهنا قالوا عليها ايه روح ايليا واضحه في اليشع هم من اول منظر قالوا ايليا ما ماتش لان اليشع موجود في فيليبي أربعة معلمنا بولس يقول لأولاده كلمة تأكد التلمذة يقول إيه ما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في هذا افعلوا شوفوا كم كلمة فيها تلمذة ما تعلمتموه دي محاضرة أو كلام تسلمتموه يعني اللي بيني وبينك كنت بقول لك حاجات سمع سمعتوه وشفتوه يبقى التلمذة مش درس يتقال التلمذة بعينيك وودانك وايديك وكله كل ده بتاخد وتحوش جواك وتعمل زيه وإله السلام يكون معكم آخر حاجة أقولها أنه التلمذة ساعات تتأخر في مفعولها يعني إيه يعني ساعات يجي لي واحد شخص كبير كده يقول لي أنا كنت بعترف عند أبونا بشوي كامل أو كنت بعترف عند أبونا ميخائيل إبراهيم أو أفرح قوي لأني حاسس إن أنا بشوف حد من روح الآباء القديسين دول يعقوب كان في بيت كله قديسين أبونا إبراهيم راجل عظيم بيشوف المسيح أبونا إسحاق بيشوف المسيح راجل مسالم كله طاعة وكله تواضع يعقوب ما طلعش متربي في الأول ما خدش من إسحاق وإبراهيم في الأول لكن صورة أبوه جده ما سابتش عقله ودارت الأيام وبعد أربعين سنة لقينا يعقوب بيتشبه بأبوه جده ودي رسالة مهمة إن التلمذة ساعات ما تجيبش نتائج سريعة ساعات الواحد يقاوح ساعات الواحد يتلمذ على الدنيا فيبقى قدامه مثل أعلى في بيته ولا في كنيسته وقدامه مثل في التلفزيون وفي الشارع وفي الشغل ويمشي ورا الشارع وبعدين معلش ربنا باله طويل ونفسه طويل أبونا إبراهيم سافر السماء أبونا إسحاق كمان سافر السماء يعقوب بعد كده بقى عايش على خطى إسحاق وإبراهيم فيقول يا إله أبي إبراهيم كان إبراهيم سافر السماء وإله أبي إسحاق الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك أول مرة كان يقول يا إله أبويا إبراهيم يا إله أبويا إسحاق اللي بينك وبينهم شغل كتير أنت عارفهم وعارفينك نفسي أعرفك زيهم نفسي أقرب لك زيهم ابتدى يتمثل بأبوه جده بعد مرات طويله آخر آية أقولها لكم فليضئ نوركم قدام الناس كي يروا أعمالكم الحسنة ومجدوا أباكم الذي في السماوات الرسالة في الدنيا أو الإشعاع في الدنيا تاخده من اللي قبلك يعني إيه بص إذا كان في حياتك شخص حتى لو سافر السماء واسترجع إيه المواقف اللي أثر بيها على اللي حواليه هتلاقي نفسك تقدر تتلمس حتى على ذكريات قديسين خدموك أو شفتهم يمكن يكونوا قرايبك يمكن يكونوا معارفك بس شوف الإشعاع بيجي مش بالكلام يجي بالأعمال فالأفضل في التلمذة أنك تدور على الناس اللي عايشة اللي عايشة تشع حب تدي سلام متواضعة تحب الناس كلها الناس دول مدرسين بيتحركوا حوالينا طول الوقت خسارة عينك ما تاخدش منهم وبالتالي تفقد التلمذة لإلهنا كل مجد وكرم الأبد